بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 18 انتهينا المرة اللي فاتت أن يثرون حمى موسى راح زاره بعد قصة العبور والمشاكل الأولى للخروج والمية والصخرة والمن وعماليق وبعدين خد صفورة مرات موسى وولديه وراح يبارك لموسى عدد سبعة يقول فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل إلى الخيمة فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب بالرغم أن يسرون يعني مش معروف قوي إن كان إيمانه من الأول بربنا موجود ولا لأ لكن معروف أنه مش يهودي الأصل لكن موسى كان فرحان وهو بيحكي عن ربنا وده يدل على صداقة موسى والله أن موسى بيحكي عن ربنا بسلاسة بتلقائية مع حماه مفتخر بربنا وربنا بالنسبة له هو الموضوع الأساسي اللي بيعرف يتكلم فيه ما يعرفش يتكلم في حاجة تاني كل ما صنع الرب بفرعون يبقى واضح حتى موسى هو بيحكي مش بيقول له ده احنا عملنا وسوينا ورحنا وجينا لا لا هو ما بيحكيش عن نفسه خالص هو بيحكي عن ربنا عمل ايه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب في ناس تسأل هو الواحد يتكلم عن عمل الله معاه ولا لا في أكتر من نوع من الناس في الحتة دي في نوع لما يتكلم عن عمل الله مع نفسه يمجد نفسه أو يظهر نفسه أنه مختلف عن كل الناس وأحسن من كل الناس هنا بلاش يتكلم أحسن وفي واحد لما يتكلم عن عمل الله يختفي تماما ويظهر عمل الله خالصا وكأنه هو مش, مش في الصورة خالص زي ما موسى كان بيحكي هنا أو بولس الرسول بيحكي أحيانا بعض الحكاوي لكن دول ناس متواضعين جدا لما بيحكوا يعني هم مش موجودين في الصورة ما عندهمش أدنى غرض أن يتمجدوا من خلال القصص دي في واحد لما يحكي عن عمل الله يبالغ وممكن يألف من أجل تمجيد ذاته أو من أجل إظهار أنه أحسن من اللي حواليه طبعا ده نوع مرفوض لأنه بيسرق مجد ربنا لكن النوع اللي يعطي المجد لله بصدق ده ما منوش غائب ما منوش خوف لكن هي بتبان في ضمير الإنسان وأسلوبه ضميره حكم وأسلوبه كمان شاهد عليه الاسلوب يا ترى التركيز كله على ربنا لدرجه ممكن انسان يخفي الامور الخاصه في القصه الخاصه به هو الحاجه اللي هو يكون فعلا له دور ممكن يجيب له كلام مديح ما يحكيش الحته دي يحكي بس الجزء الخاص ايه بربنا نفسه يعني تعالوا نتصور موسى وهو بيحكي مش هيفضل يقول له ده انا على فكر فضلت ايديا معلقه طول اليوم ولولا كده كان الشعب اتغلب لا يبقى كده أكيد موسى مش بيحكي صح لكن موسى هيقول أنا عشان راجل كبير طلعت أصلي هم الأولاد اللي حاربوا لكن ربنا نصرنا وأنقذنا من عماليق مع إن إحنا شعب قليل وعلى قده كده يبقى إيه لم يذكر إنجازاته مركزش على الجزء الخاص بيه لما يحكي مثلا قصة المن ولا قصة العبور مش هيقعد يقول أصل أنا عملت وسويت حسبه من الأنا في الحكاوي اللي من النوع ده ففرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين يسرون إنسان طيب بيحب موسى ومن الأول عارف أن موسى نزل في مأمورية خلاص شعبه فشايف أن جوز بنته نجح في المأمورية فكان فرحان بالأخبار وقال يسروع مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون في العهد القديم نعتبر كل من يبارك الله أنه آمن بالله يسرون هنا يعتبر آمن بالله يا ترى من الأول عنده بوادر ولا المرة دي بعد القصص دي كلها اكتمل إيمانه بالله إنما هنا الشهادة دي تدل على أنه فعلا أصبح تابع لله له المجد مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم هنا برضو تحسوا أن الإنسان الطبيعي أو الإنسان المعتدل هنفترض أن يسرون ده ما يعرفش ربنا حقاني بطبعه الإنسان الكويس لما بيشوف عدل الله بيرتاح لربنا بيقتنع به فكان كل الناس عارفة أن العبرانيين اتذلوا في مصر واتقهروا 400 سنة واتظلموا كتير فلما شايف دلوقتي يسرون أن ربنا عدل الموازين والعبرانيين تحرروا والفراعنة دفعوا ثمن ظلمهم هو حاسس أنه آه كده ربنا عادل وكده يبقى ربنا موجود وكده يبقى ربنا حقاني وتدخل في الوقت اللي هو عاوزه فيمجد الله الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة طبعا الآلهة نسبة أن في الصحراء كان في آلهة وفي مصر كان في آلهة فيعني كل واحد بيقول الإله بتاعي يعمل لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليه فأخذ يسرون حمو موسى محرقة وذبائح لله دي علامة أخرى أن يسرون اكتمل إيمانه بربنا أنه قدم ذبيحة لله يعني كأنه وقف جنب موسى وهو نفسه أصعد ذبيحة أمام الله بسبب اعترافه بإله إسرائيل كإله حقيقي فوق كل الآلهة وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حما موسى أمام الله زي موسى عمل له وليمة بقى فرحان بحماه وفرحان بمراته وولاده فعمل له وليمة كده احتفالا بإيمانه وفي الوليمة دي جاب هارون أخوه الأكبر منه رئيس الكهنة وجاب الشيوخ بتوع إسرائيل بس عجيب التعبير اللي قاله موسى النبي موسى هو اللي بيكتب الكلام ده موسى النبي هو اللي كتب سفر الخروج قال ليأكلوا طعاما مع حما موسى أمام الله يعني لو كانت خلصت الجملة عند ليأكلوا طعاما مع حما موسى خلاص جملة مفيدة يعني إيه نعمل عشوة قدام ربنا نعزم ناس وناكل أمام الله ده يدل أن موسى النبي حتى الأمور الاجتماعية ما كانتش بتفصله عن ربنا يعني حماه قاعد وأخوه قاعد وشيوخ إسرائيل ودي قعدة أكل يعني أكل وشرب وضيافة إنما في شعور دائم مستقر داخله أمام الله طبعا دي درجة عالية على فكرة دي بتيجي بصلوات طويلة ودي تدل على أن ربنا أهم شخص فهو ما ما بيغرقش في المجاملات ولا ينسى نفسه مع القرايب ولا موضوع الاكل والشرب اساسي بالنسبه له هو قاعد بس اهم شخص قاعد قصاده هو ربنا يجوز مش شايفه بعينيه ولا حد شايفه لكن الوليمه دي قيل عنها جاء هارون والشيوخ ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله والشخص اللي يشعر بحضور الله دائما يشعر من حوله بحضور الله يعني الشخص اللي يحس ان ربنا موجود اللي حواليه كمان يحسوا بوجود ربنا من خلاله عشان كده احنا بنعملها كتدريب بسيط نقول تعالوا نصلي قبل الاكل ليه عشان ما ننساش ان ربنا قاعد معانا ويصح نصلي برضه بعد الاكل كل الحاجات البسيطه دي هي محاولات بسيطه ان احنا نشعر ونكتشف حضور الله عشان حتى لما ناكل ناكل امام الله طبعا اللي هياكل امام الله طبعا كل سنه وانتم طيبين الصيام ابتدى يبقى مش هينسى روحه مش هيفضل ياكل وياكل وياكل لا هياكل بحساب برضه وهيبقى مش مركز في الاكل مركز في ربنا برضه عادة الآباء الرهبان المصريين عندهم عادة جميلة قديمة إن هم لما ياكلوا يقرأ عليهم من أقوال الرهبان القدامى أو الأباء القديسين عشان وهم ياكلوا وهم بياكلوا يفضلوا منتبهين إلى معاني روحية وما يقعدوش يحكوا بقى أصل الحكاوي على الأكل كتير تخلي الواحد ما يقومش من الأكل وتخلي الواحد ياكل فوق احتياجه وكل دي عادات غير روحية فهم لما ياكلوا يعني مركزين في حاجة روحية فيكتفوا بعد شوية ويشبعوا بسرعة وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء هو يعني خد يوم ضيافة وترحيب بحماه وأكرمه آخر إكرام بعدين رجع للمسؤوليات اللي وراه فمن الصبح بالليل موسى قاعد يستقبل الناس بشكواهم ومشاكلهم ودول شعب كبير جلس ليقضي للشعب ومن هنا جت كلمة القضاء يعني القضاء اللي هيجوا بعد يشوع كلهم يعتبروا تلاميذ موسى التلمذوا على موسى كأول قاضي للشعب قاضي تجمع بين كلمة قائد وقاضي يعني القاضي يقود الشعب ويقضي للشعب فيها حتة قيادة وفيها حتة قضاء قضاء يعني يحكم مين صح ومين غلط ويظبط الموازين فكان يجلس ليقضي للشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح للمساء فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء هنا بقى موقف تاريخي رائع جدا هيعلمنا كذا درس يسرون بس قال المنظر ده في حاجة غلط يعني ايه انت تقعد من الصبح بالليل لوحدك انت اللي تحكم للناس دي كلها فقال موسى لحميه ان الشعب ياتي الي ليسال الله يعني موسى بيرد ببراءه مش بكبرياء بيقول له ما الناس جايه عشان تعرف حكم ربنا في كل حاجه وانا اللي عارف ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه خلي بالكم ده احنا لسه قبل تسليم الشريعه يعني فالموضوع لسه مش كله معروف فقال له الشعب يأتي ليسأل الله إذا كان لهم دعوة يأتون إليه فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه فموسى عمل دوره إنه بيقول للناس الصح من الغلط ولما واحد يشتكي من أخوه ولا جاره يقول له لا أنت غلطان في دي وأنت عليك كذا ويعرفهم فرائض الله وشرائعه فقال حمى موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع هنا الحقيقة نطوب الاثنين أولا يسرون يطوب يمدح ليه لأن يسرون راجل كبير وراجل عنده خبرة في الصحراء وخبرة في قيادة البدو والرعاة طبعا ما, ما يجيش حاجة في موسى موسى ده بيقود شعب كامل زيادة عن 2 مليون نسمة لكن يسرون عنده حكمة الحياة الطبيعية وعنده رؤية إنه الأمور كده ما تمشيش عنده نظرة ثاقبة كان ممكن يسكت ويقول إيه وأنا أقدر أقول له أعمل إيه ده الراجل بيقول أنا برجع لربنا وربنا بيقول لي يمين شمال بمشي وراه أنا اللي هقول له هو بتاع ربنا فكان ممكن يسرون يسكت ويتقاعس عن هذا الدور خوفا من ان موسى يحرجه او ان موسى يقول له لا معلش معلش شغلي مع الشعب ده انت مالكش فيه دي حاجه بيني وبين ربنا انما يسرون من اجل الامانه ومن اجل المحبه بيحبه وفرحان بيه وشايف انه مسؤوليته كبيره لم يسكت عن ان ينصحه لم يسكت عن ان ينصحه وهنا عاوز اقول ان فيكم ناس احيانا تبقى شايفة غلط في ولادها أو غلط في ناس قريبين ليهم ويخافوا ينصحوا للي قدامه يزعل بينما احتمال اللي قدامك يوم ما يتلخبط خالص تيجي تقول له ما انا كنت شايف وكانت كنت عاوز اقول لك يقول لك يا ريتك قلت لي ما قلتش ليه مين قال لك كنت هتضايق مين قال لك كنت هرد عليك وحش ولو رديت عليك وحس يبقى الغلط غلط فهنا التوجيه والنصح احيانا بيبقى مسؤوليه كل من عنده حاجه يقولها مش صح انك تسكت على شيء غلط بس هنا عاوزه حكمه ليه اولا عاوزه داله الاثنين دول حبايب فعلا الاثنين دول اصدقاء هو حماه صحيح بس في احترام متبادل في حب حقيقي موسى سمعنا المره اللي فاتت انه سجد ليسرون في استقباله فيسرون يعلم جيدا معزه معزته عند موسى فدي مدياله كده ايه فرصه للكلام ثانيا يسرون لا يحمل الا كل مشاعر طيبه لا عاوز ياخد مكان موسى ولا بيقول انا احسن من موسى ولا بيدعي انه اكثر خبره ولا اكثر حكمه هي نقطه واحده بس هو شايفها يجوز موسى مش شايفها نقطه في الاداره عارفين دي زي ايه يا جماعه هل يجوز للكاهن او لاي رتبه كهنوتيه ان تسمع نصيحه من شخص متخصص في جانب ما من الحياة مية في المية يجوز ليه؟ حتى لو الكاهن بيقف قدام ربنا لكن لو واحد من ولاده من ولاده شايف حاجة معينة بحكم دراسته أو بحكم خبرته وبيقولها لأبوه الروحي بأدب شديد باتضاع لابد أن تقبل ويبقى غلطان لو سكت ليه؟ ما هو بيساعد أبوه في خدمته وقد تكون دي الوزنة بتاعته يمكن يسرون ربنا دبر اللقاء ده كله عشان يعدل في إدارة أو قيادة موسى للشعب لأنه بعد كده يسرون مش هنسمع عنه كتير يبقى واضح أنه ده استخدام للوزنات وزنة هذا الإنسان أنه عنده حكمة معينة في القيادة أو إدارة الأمور ساعد بيها موسى في أول خدمته وده يخلينا مهما كبرنا عندنا استعداد نسمع وهنا بقى نقول نطوب موسى نفسه ليه لأن موسى كان ممكن يشعر أنه ده تدخل بقى يعني لغاية كده وكفاية لا احنا كرمناك وقعدنا وكلنا وشبعنا وانبسطنا عندي شغلي بقى أنا وربنا والشعب دي حاجة ما تخصكش إنما الحقيقة موسى كان يستمع بإنصات شديد وكان تلميذ جيد ليس لله فقط هو بيسمع صوت ربنا مباشرة خلي بالكم ده راجل قديس ده راجل عظيم دلوقتي لكن ما كانش عنده أدنى مشكلة أن يصغي لنصيحة إنسان لسه قابل الإيمان قريب لسه يعرف ربنا قريب يبقى يسرون أمين ومحب وصادق وموسى متواضع ووديع ومستعد للاستفادة وبالتالي الاثنين هيطلعوا لنا درس جميل دلوقتي قال موسى إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله كويس ولو عليهم دعوة وعاوزين يعرفوا الصح وأنا بعرفهم بفرائض الله وشرعه قال حمى موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع ليه ليس جيدا بصوا بقى التحليل دي قدرة يسرون على تحليل الموقف يسرون عنده بعد نظر عنده رؤية للبعيد شوية فقال له إيه أن إنك تكل المنظر اللي أنا شايفه ده يا موسى بعد أسبوعين ثلاثة بالكتير أنت هتقع مش هتكمل عشان تقعد من الصبح بالليل وأنت عديت ال 80 سنة تحل مشاكل الناس والطابور طويل ما بيخلص فإنك تكل دي أول مشكلة إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا الشعب كمان هيكل ليه؟ اللي واقف من الساعة 10 الصبح ل 9 بالليل مستنيك وبعدين لقاك تعبت وداخل تنام طب ما هو كمان هيتذمر واقف اكتر من عشر ساعات على رجليه وبعدين يقولوا له خلاص موسى قفل على كده يبقى انت هتتعب وهم هيتعبوا فالموضوع مش هيكمل كده هنا في رسالة مهمة قوي للخدام ساعات الخادم يكون أمين فعلا أمين لدرجة إنه يعني بيموت نفسه في الخدمة بيجتهد ويتعب قوي عشان يريح الناس بس تنقصه حكمة في توزيع الوقت أو تنقصه حكمة في توزيع المسؤوليات فيبقى هو بيخلص والحقيقة الشغل مش بيخلص الخدمة مش بتخلص يعني موسى كان صادقا في خدمة شعبه كان مستعد يموت عشان شعبه بس معلش يا موسى في حتة غلط وليه تموت عشان شعبك يعني ليه تخلص في اسبوعين ثلاثة انت لسه ليك رسالة طيب ما احنا نحلها بطريقة تانية وهنا هيجتهد يصوم في الحج إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا لأن الأمر أعظم منك برضه شوفوا جرأة يسرون إنه بيقول له موسى كده في وشه قال له الموضوع أكبر منك أكبر من إمكانيات إنسان مهما كانت أمانته مهما كانت شجاعته ولا حماسه ولا غيرته أكبر منه موضوع أكبر من شخص زي عارفين شغل في مصلحة يكون محتاج ثلاث تنفار يعملوه يدول واحد بس أو شيلة تقيلة ما يقدرش واحد يشيلها بس صاحب العمل مصر إنه هو يشيلها ظهره يتقطم فإذا مش شطارة إنك أنت يكون الأمر أكبر منك وتشيله على كتافك لا تستطيع أن تصنعه وحدك دي هنا المواجهة بقى المواجهة اللي كلها حكمة وكلها حب الآن اسمع لصوتي فأنصحك إلى هذه الدرجة قال له اسمعني معلش هقول لك نصيحة فليكن الله معك يعني كأنه بيقول له أنا عارف كويس إن ربنا معك أنا مش بنكر إنك بتاع ربنا وبتسمع صوت ربنا وإنك أهم مني مليون مرة لأن ربنا معك كن أنت للشعب أمام الله وبعدين وقدم أنت الدعاوى إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف رؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها وخفف عن نفسك فهم يحملون معك إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام الحياة الجزء ده يدرس في علم الإدارة والقيادة يدرس ليه؟ يسرون حسبها بطريقة غير مسلم موسى ضميره بيحكمه فعاوز يريح الناس كلها فايه قال انا اجي على نفسي طيب ماشي تعال على نفسك دي حاجه كويسه بس الشغل الخدمه مش هتخلص والناس مش هترتاح هتريح كم واحد في اليوم مية طب قدامك ألف هنا يسرون بص بصة مختلفة خالص دي بصة بقى إيه أكثر حكمة جاب من الآخر للأول يعني إيه قال هو إحنا عاوزين نوصل لإيه انك انت توصل الشعب ده بالسلامه للمكان بتاعه اللي هي اخر ايه قريناها كل هذا الشعب يصل ياتي الى مكانه ايضا بالسلام فانت مطلوب منك مهمه كبيره يا موسى مش انك تخلص يومك لا انت مطلوب منك يا موسى توصل الناس دي لكنعان فلو بصيت على قد اليوم بس قد تكون ناجح النهارده لكن مش هتبقى ناجح بكرة بالطريقة دي بص للمهمة الأول الرؤية بقى الفيجن أنت عاوز إيه يا موسى فكر كده مش عاوز تريح الناس النهاردة مش هو ده المهم أنت عاوز توصلهم كلهم بدون استثناء لغاية كنعان طيب وبالتالي لازم تحافظ على صحتك ولازم تريح الشعب ده وتكون مهتم بالكبيرة قبل الصغيرة خلي بالكم بقى حاجة اسمها ترتيب الأولويات يا موسى أنت وراك 100 حاجة تتعمل وراك تصلي ووراك تعلم ووراك تحل المشاكل تعال نفكر أنهي واحدة من الثلاثة أهم كأنه بيقول له كده أنت أكتر واحد شفيع بينك وبين الشعب أنت الوسيط يبقى الصلاة نمرة واحد لأن محدش يقدر يقول بدور التواصل بين الشعب والله زيك فما ينفعش تحل مشاكل الناس على حساب الصلاة لا يبقى قلبنا الموازين لخبطنا الأولويات بما أنك عاوز توصل الشعب في الآخر لبر الأمان يبقى حافظ على نفسك أولا كوسيط كشفيع كرجل الله لأن دي ملهاش بديل ما عندناش موسى تاني دي نمرة واحدة الكلام ده له تطبيق في الخدمة وله تطبيق في الحياة العملية وفي كل حاجة تاني حاجة أنت أكتر واحد فاهم ربنا بيحب إيه وما بيحبش إيه عارف الفرائض والأحكام لما تقعد تحل حالة بحالتها ده استهلاك للوقت تصوروا دكتور شاطر قوي دكتور شاطر نجيب له عشر دكاترة صغيرين يتعلموا عليه ولا عشرة ولا مئة حالة يشوفها لو فكرتوا كويس المئة حالة استفادوا بس في زي المئة حالة آلاف إنما لو العشر دكاترة الصغيرين اتعلموا عليه كويس بقى عندي عشر دكاترة شاطرين زيه كل واحد منهم هيشوف المئة حالة يبقى غطيت ألف حالة بدل ما غطيت مئة حالة فقال لي يبقى دورك الثاني يا موسى بعد الصلاة هو التعليم ده دورك الثاني إنك تعلم وتجيب ناس قابلة إنها تتعلم عشان دول هيبقوا موسى صغير هيبقوا إيه قيادة بعديك هم اللي هيتعاملوا مع المشاكل بس بيتعاملوا إمتى بعد ما يكونوا عرفوا المبادئ عارفين الفرائض والأحكام الدور الثالث المشاكل تجي لك عشان تحلها ما ينفعش تبقى مشاكل صغيرة المشكلة الكبيرة بس هي اللي تدخل فيها أما المشاكل الصغيرة لو أنت علمت ناس أصبحوا قيادات هم يتعاملوا مع المشاكل الصغيرة بصوا لها كده تاني يسرون لقى أن موسى عليه مسؤوليات كتير وعنده غرض كبير موسى أمين جدا وصادق بيجهد نفسه بس مش مرتب أولوياته واللي ما يرتبش أولوياته وقته يتلخبط فموسى أصبح مستهلك في حل مشاكل الناس لا لاحق يصلي ولا عارف يعلم قال له لا معلش مع احترام انت كده لخبطت التسلسل كن انت لله دي حته ملهاش بديل انت انت لما بترفع ايديك بيغلبوا عماليق يبقى ده دور لا بديل له اتنين تجيب الناس وتعلمهم عشان يبقى في كذا واحد عارفين ربنا عاوز ايه واحكامه وفرائضه ثلاثة ان وجدت مشاكل للحل تاخد المشاكل الكبيرة بس تعالوا نقرا تاني ونشوف قال له الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك عدد 18 الان اسمع لصوتي فانصحك فليكن الله معك كن أنت للشعب أمام الله على فكرة الكلام ده ينطبق على كل كاهن وطبعا أبونا الأسقف قبلنا وأبونا البطرك قبلنا كلنا وينطبق على أمناء الخدمة بدرجة ما اللي عنده مسؤولية خدمة كبيرة وينطبق على أي مدير في شغله إنه يحدد دوره مظبوط تصوروا معايا لو مدير لقى حنفية بايظة في المصلحة وهو اللي وقف على ايد السباك ده كده مدير فاشل ليه يعني سايب المسؤوليات الكبيره وهو اللي واقف يقول لك اصل انا احب كل حاجه تحت عينيا ما تحت عينيك بس المصلحه هتقفل اذا كنت هتضيع وقتك في حنفيه بتتصلح فانت لا تصلح ان تكون مدير انت كده حطيت نفسك فرار او عامل مع احترامنا لكل الناس طبعا لكن انا اقصد ايه انت نسيت انك انت وضعك الاداري يحط لك صلاحيات ومسؤوليات محدده ما ينفعش تعمل الصغير عملت الصغيره خدت من وقت حاجه كبيره يبقى لخبطت المسائل غلطه مشهوره في الامهات الام تقول لك بوضب البيت بنظف وبطبخ طول النهار طيب صليتي مع العيال لا طب قعدتي قريتي الانجيل معاهم؟ لا. طب لحقتوا تروحوا الكنيسه؟ لا. طب شفتي حتى اصحابهم شكلهم ايه؟ ما لحقتش، ليه؟ اصل ورايا طبيخ وورايا تنظيف. كويس. البيت بقى نظيف والثلاجه فيها اكل والعيال ضاعوا. مش كده؟ طب ايه الغلطه هنا؟ هي ست كويسه بس هي ما رتبتش اولوياتها. هي كان لازم بدل الوقت قصير تبقى عارفة أن مسؤوليتها التربوية والروحية أخطر من مسؤوليتها مجرد أنها تطبخ وتنظف فدي غلطة وهي تبقى ست كويسة يعني تقول ما أنا بخدم ده أنا واقفة على رجلي طول اليوم أي واقفة على رجليك طول اليوم عاملة زي موسى اللي قاعد طول اليوم يحل مشاكل بس مش أحسن حاجة هو خلص يوم بس ما بصش لبعيد اللي يبص لبعيد بقى يقعد كده ويقول لأ لازم نرتب الأمور غير كده الآن ليكن الله معك كن أنت للشعب أمام الله يبقى أول دور كن للشعب أمام الله تعبير جميل قوي هنا يؤكد أن يسرون يحترم موسى قال له أنت وقفتك والشعب وراك قدام ربنا ده دور ملوش بديل زي دور القداس كده زي دور قيادة الصلاة كن أنت للشعب أمام الله يبقى أنت بترفع إيديك عشان تشفع في كل الشعب اللي حواليك ده وقدم أنت الدعاوى إلى الله يعني إيه في دعاوى أو دعاوي مش مقصود بيها شكاوى من واحد للتاني لا يعني يا رب الحقنا بالمية طيب ما هو مين اللي هيعمل كده أول واحد يعمل الدور ده موسى يا رب ارحم شعبك أول دور أول حاجة يعملها الكاهن وعلمهم تاني دور علمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه لما قال له عرفهم وعلمهم قال له على طول معاها ايه وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدره يبقى تيجي مهمه ثالثه هنا اختيار من يصلح بعض علماء القياده يقولوا ايه عبقريه كل قائد في اختياراته يعني ايه يعني هو بيختار مين تدل على مدى نجاحه اي قائد اللي حواليه دول المستشارين او الناس الاول ناس تابعين ليه لو بيختارهم اكفأ ناس واصدق ناس وواعيين جدا بالهدف زيه بالرؤية زيه ومتفاهمين لازم العمل ده هينجح انما لو اختار من القرايب ومن المعارف ومن الناس اللي ايه تحب تبلغه بالاخبار كل دي معايير غلط عشان يقولوا له انت كويس مثلا طب ما باظت الحكايه فانت بتختار مين قال له بقى انت تنظر تنظر يعني عينك كده تفضل تنقي مين يصلح انه يحل مشكله بكره دلوقتي ما يعرفش لكن بكره هيعرف لما نعلمه انت تنظر من جميع الشعب ذوي قدره ذوي قدره يعني عندهم استعداد طبيعي في ناس عندها استعداد طبيعي كده بشخصيتها انها تخدم الناس انها تحلل المشاكل انها تبقى قيادات قيادات مصغره خائفين الله يبقى شوفوا حتى معايير الاختيار ده دي بتدرس انك انت لما تختار بيبقى لازم في معايير معينه يخاف ربنا عنده قدره على اداره المهمه أمين أمناء مبغضين الرشوة لأن دي مهمة جدا بدل مشاكل ناس مع ناس على طول الفلوس تدخل اللي يدفع بقى يعوج القضاء دي موجودة في العهد القديم كتير إنه كتير كانوا يرتشون خطاة يعني تقيمهم عليهم رؤساء ألوف برضه عمل حاجة اسمها الاستراكشر بقى يعني أو الهيكل الإداري قال له شوف أنت شعبك كبير انت دلوقتي وقفت فوق يجي ورا منك مثلا المسؤولين الكبار هارون وحور والسبعين شيخ مثلا ورا منهم يبقى في حاجة اسمها رئيس ألف تحت منه يبقى في واحد اسمه رئيس مية كمان تحت منه رئيس خمسين وإيه رأيك ما نخليه كمان رئيس عشرة عشرة يعني إيه يعني كل عشر بيوت ليهم راجل عاقل بيحل لهم مشاكلهم يعني لما ست اتنين ستات يختلفوا على الغسيل ولا الطبيخ مش هيروحوا لموسى بقى يحلها ابو عصر ده طيب الحكايه كبرت شويه يطلعوا الرئيس الخمسين يبقى كل خمسين بيت له رئيس يبقى الرئيس بيقود خمس قيادات من ابو عشر واضحه يبقى في خمسه كل واحد ماسك عشر عائلات فوق راسهم رئيس الخمسين طيب فوق منه كمان رئيس مية زي قائد المئة على فكرة قائد المئة في لغة الرومان كده والجيش أغلبه وترتيباته كده قائد المئة تحت منه اثنين رؤساء خمسين وتحت منه بالتالي عشر رؤساء عشرات فبيتعامل على مستوى مئة عيلة فوق منه رئيس الألف يبقى كل مشكلة بتصنف في حجم معين المشكلة دي يتعامل معاها رئيس العشرة ده يتعامل معها رئيس الخمسين ده رئيس المية ده رئيس الألف أكبر من كده تتعرض على المجلس الأعلى بقى على مين بقى السبعين شيخ مثلا ومنها إلى موسى النبي لو فكرتوا يا جماعة كده تلاقوا إنه أكتر من 90% من المشاكل اتشالت من على كتف موسى لأن لو موسى قعد يحل مشكلة زوجية بين اتنين أو مشكلة اتنين جار ومشكلة بين سبطين سبطين هيتعاركوا مع بعض هيقتلوا بعض مثلا استهلك وقته في حل مشكلة اتنين نفرين بيتخانقوا جاي يحل مشكلة سبطين وكانت طاقته خلصت باظت الدنيا يبقى هو صالح نفرين ووقع بلدين في بعض لأنه ما كانش مرتب أولوياته صح دلوقتي بقى لو حصل مشكلة بين سبط وسبط لا ده موضوع يدخل عند موسى ويتعرض له كمان وهو مدروس لأن رؤساء الآلاف درسوا كويس ووصلوا الحاجات واستنتجات وبيعرضوا على الكبير احنا الكلام ده انا بعيد وازيد فيه ليه نحتاج هذا التفكير المنظم في كل شيء في نواحي الحياة لأن المصالح مش بس بره الكنيسة وجوه الكنيسة لو مشيت بالطريقة المنظمة دي إن يجي الشخص يقول معلش دي مش مسؤوليتي دي مسؤولية فلان مش تهربا من المسؤولية لا ده تحديد مسؤولية إن كان بيقول معلش فلان ويكون أصغر منه هو المسؤول أو فلان ويكون أكبر منه هو المسؤول وتيجي في حتة يقول لا دي بتاعتي أنا دي في تخصصاتي أنا بالطريقة دي حاجات كتيرة تتحل قال أنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين دول بقى شغالين على طول ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها وخفف عن نفسك فهم يحملون معك قاعدة جميلة قوي خفف عن نفسك هم يحملون معك أقول غلطة تاني في التربية شوف احنا بننزلها لمستوى الأسرة ونطلعها لمستوى البلاد مستوى الأسرة أم بتطبخ وعندها بنات والبنات في الجامعة وبنات كبار ويمكن اتخرجوا عمرهم ما دخلوا المطبخ وتلاقيها بتفتخر أنا بناتي عمرهم ما عملوا كوباية شاي هيرجعوا لك بعد الجواز غالبا ليه؟ لأنه هتلاقي الراجل بعد الجواز مش حاكم أنا مالي بحماتي طيب وأنا ليه ما أكلش من إيد مراتي؟ يبقى هنا هي ما خففتش عن نفسها لكن يا ريتها خففت مش بس مصلحتها هي هي هترتاح شوية لما بناتها يساعدوها لكن كمان لما بناتها ساعدوها أصبح عندهم مسؤولية فبكرة هيقدروا يشيلوا بيوتهم مظبوط أحيانا بسبب حبنا الزائد نتحمل فوق طاقتنا لكن بشكل مؤذي لنا ولغيرنا يبقى لازم مع الحب حكمة مع الحب لازم حكمة ليه عشان ما خفف عن نفسك خلي غيرك يشيل معاك عشان غيرك يكبر وعشان انت تكمل رسالتك لكن لو مش بتخفف عن نفسك بالدعاء ان دي امانه منك امانه بس ناقصها حكمه عشان كده تلاحظوا كلمات ربنا يسوع يقول من هو الوكيل الايه الحكيم والامين او الامين الحكيم لو امين بس يعمل زي موسى كده يخلص في اسبوعين لكن امين وحكيم يكمل الاربعين سنه ويوصل الشعب البر الامان يقضون للشعب كل حين ويجيئون بالدعاوى الكبيرة والصغيرة يأخذون فيها خفف عن نفسك فهم يحملون معك إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام يبقى أنت هتكمل يا موسى والشعب هيوصل بالسلام طيب لو شخص يرفض أن يعطي أو يوزع من مسؤولياته شيء النتيجة إيه يا أحبائي؟ النتيجة إن الناس اللي وراه هتبقى ما عندهاش إحساس بالمسؤولية وكل صغيرة وكبيرة يجروا عليه ويرموا عليه والنتيجة إن هم هيتذمروا ومش عاجبهم الحال في الوقت اللي هو يا عيني بيموت نفسه عشانهم فهو كمان هيصور فهو يبقى غضبان وهم غضبانين وتلاقيهم يقعوا في بعض رئيس ومرؤوس ليه؟ الرئيس شايف نفسه الرئيس في الحالة دي شايف بيعمل نفسه بيعمل بيتعب جدا وهم مش واصلة لهم كل التعب ده كنتيجة إيجابية وكله زعلان بس الحقيقة الحل كان بسيط هو توزيع المسؤوليات توزيع المسؤوليات سلك وربنا يسوع له المجد بشكل بقى أكثر كمان يمكن يعني نضجا المسيح بعد شهور من بداية خدمته فاجئ البشرية أنه اختار 12 تلميذ وبدأ يسلمهم وهو لسه عايش على الأرض يسلمهم ما يصنع يقولوا إيه ويعملوا معجزات ويخرجوا الشياطين ويلفوا على القرى وكل اللي بيعمله المسيح يعملوه ويرجعوا له يقولوا له عملوا ايه ما فاتش فترة طويلة يقول الكتاب وعين الرب سبعين آخرين أيضا الله يا رب ما كفاية كل دول هيعملوا معجزات زيك كل دول هيوعظوا زيك كل دول هيخرجوا الشياطين أو ماله وماله عشان الملكوت يمتد طب مش هياخدوا مكانك لا مش هياخدوا مكاني هيرجعوا لي عشان لما يصعد المسيح للسماء تبقى الكنيسة مستقرة جدا لو ما كانش عمل هذا الهيكل وسلمهم وعلمهم ووزع عليهم مسؤوليات وكبرهم واداهم فرصة تمرين تحت عينيه قد سنتين واكتر الحياة ما كانتش الكنيسة اتحركت ولا خطوة لكن من ساعة صعود المسيح وعمل الروح القدس في الكنيسة لقينا الكنيسة بتجري زي النار في العالم كله ليه؟ عشان جزء منها هذا التخطيط الإداري الحكيم اللي عمله المسيح بنفسه مثل آخر يوم ما حصل أزمة ف في الكنيسة الأولى في أعمال ستة إن الستات اتخانقوا مع بعض مين ياخد حقه في الأكل الأول أرام الغلابة يونانيات وعبرانيات وحصل مشكلة راحوا رفعوا الموضوع للآباء الرسل الآباء الرسل لأن هم متربين على يد المسيح على طول فكروا بطريقة الكبيرة والصغيرة المسؤولية الكبيرة والمسؤولية الصغيرة أو الأولويات فقالوا حكمة عجيبة أوي بالرغم إن هم أغلبهم صيادين وعشارين قالوا ما يصحش نسيب الصلاة وخدمة الكلمة ونخدم موائد مش لأن خدمة الموائد أي حاجة أي كلام لأ لأن احنا دورنا الأساسي الصلاة كن أنت لله والتعليم فاختاروا انتوا بقى ان تخبوا منكم سبع شمامسة نقيمهم على هذه الحالة الحاجة وبدأ نظام الشموسية كمساعد لنظام الأسقفية أن الآباء الرسل بمثابة أساقفة يجيبوا شمامسة يساعدوهم في المسؤوليات اللي بعد مسؤولية الشفاعة أو الصلاة أو القيادة الصلاة ومسؤولية التعليم وبقى نظام الشمامسة معمول بيه من ساعتها إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات بيكررها لأنه عمل بالظبط النصيحة نفذها زي ما قالها يسرون تخيلوا معايا بقى موسى قال ايه معلش بكره مفيش حالات انا بكره قاعد مع القيادات الجديده يقعد من الصبح بالليل متوفر يوم واثنين وعشرة ليه يقول لهم لما تيجي المشكلة الفلانية بنعمل فيها كذا وربنا قال كذا فناخد بالنا من الحتة دي ويكتبوا وراه أو يحفظوا وراه فابتدى يعمل كوادر أو قيادات مسؤول فكانوا يقضون للشعب كل حين على فكرة الشعب عادة في الأول بيبقى مش عاجبه يعني إيه برضه هتصور كده إن تيجي واحدة ست أو واحد راجل بسيط يقول عاوز أقابل موسى فيجي تلميذ يقول له ليه يقول له وانت مالك أنا هكلم موسى لا ما عندناش كده دلوقتي النظام تقول لنا نوع المشكلة وهنقول لك مين اللي هيسمعها ويتعامل معاها يخرب الدنيا ويتخانق ويعلي صوته أنا لازم أقابل البابا أيوة حبيبي هتقابل أبونا البطرك اللي ربنا يديله العمر والصحة وراه ملايين عشان تتكلم في مشكلة مع شخص طب هما كل اللي, اللي مع سيدنا البابا ما بينفعوش فتلاحظ ان احيانا الشعب نفسه لا يحترم هذا الهيكل ال- الإداري اللي ربنا مباركه بدليل إن موسى حققه ونفذه تحت عينين ربنا وربنا راضي بس ربنا سمح بترتيبه العجيب إن تكون النصيحة من فم شخص ما كانش مؤمن قبل كده عشان يعلمنا درس تاني وماله لما فنون الحياة الطبيعية على الأرض ناخدها من بعض العلوم الإنسانية فش أي حاجة من الواحد يتعلم في الدنيا بعض الأمور إن كانت لا تتعارض مع المبادئ الروحية كانوا يقضون للشعب كل حين الدعاوى العسرة, العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه هنا كمان اتكون تلقائي حاجة اسمها فريق عمل موسى ما عادش بيشتغل بشخصه النهاردة موسى عنده بدل التين مئة إيد مثلا ولا ألف إيد بدل عينتين مئة عين ليه ودي الشطارة طالما حلمك كبير أو المؤسسة ضخمة أو العمل كبير أنت ما يكفكش إيديك وعينيك طب ما تستعين بعيون أخرى وإيدين أخرى ودماغ أخرى وكل حاجة وهو اللي ربنا اللي عملك ما عملش غيرك لما شخص بقى لا يحترم هذا السيستم ولا يقتنع به ويفضل عاوز كل المفاتيح في إيده والقرارات كلها صغيرة أو كبيرة تطلع منه لا يخلو هذا الوضع من كبرياء أو من ذات أو من عدم تقدير لنعمة الله العاملة في الآخرين في مثل جميل كده يقول إيه اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك ربنا قبل يشتغل بيك كخادم هو أنت ما فيكش أخطاء في كتير طب إذا كان ربنا اشتغل بيك بأخطائك وبيعمل حاجات حلوه ليه بتبص على خطأ واحد تاني فتقول ما ينفعش ما انت نفعت إذا كنت انت نفعت بصراحة يبقى أي حد ينفع فبهذا المنطلق تنظر إلى كل شعب الكنيسة أو إلى كل الناس دول خدام يجي منهم طبعا طب فيهم عيوب ومين ما فيهوش عيوب بس تحط كل واحد بعد إعداد كافي في المكان المناسب تلاقي الحكاية ماشية بانتظام شديد خلي بالكم صعوبة الموقف هنا إن دي دولة متحركة يعني دول 2 مليون وأكتر مش قاعدين حتى في بيوت ملهمش سور ملهمش يعني مؤسسات ثابتة دول بيتحركوا كل شوية تطلع الراية ويتحركوا فالموضوع أصعب في قيادته وإدارته وشايلين عيال وناس غلابة وأغلبهم جهلة فهنا الصعوبة تزيد أكتر ومع هذا لما يتحط هيكل إداري مظبوط ورؤية مظبوطة توزيع أدوار مظبوط بناء فريق عمل مظبوط متابعة عمل مظبوطة تعليم وتسليم كل المبادئ مظبوط خلاص كل حاجة تمشي وهنا كأنها معجزة بدون معجزة لو فكرتوا فيها إزاي الشعب ده كله يرتاح بالمشاكل الضخمة اللي عنده هي بدون معجزة يعني حاجة إعجازية هي معجزة إدارية تقدروا تسموها أو هو تدبير كلمة تدبير يعني إدارة بس الكلمة الكتابية اسمها تدبير تدبير كنسي أو تدبير إلهي يحل أكبر المشاكل بطريقة هادية موضوعية ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه نقول برضو حاجة تاني هنا مجيء يسرون في هذا الوقت لم يكن مصادفه يعني ايه ما فيش حاجة بتحصل في حياتنا صدفة لأن يسرون جه في الوقت ده بالذات اللي لسه طالعين من عماليق وخلصوا كذا مشكلة كبيرة وهتبتدي بقى المشاكل اليومية يسرون راح في زيارة عابرة إنما غير مستقبل شعب كامل هو ما كانش رايح عشان كده ده رايح يسلم على جوز بنته ويطمن عليه ويبارك له دايما افتكروا احبائي ان مفيش مصادفه في حياتنا مش هتشوف شخص في حياتك صدفه لا ربنا حطه قدامك يبقى ربنا قاصد حاجه شطارتك تتعلم منه يمكن يفيدك درس لعمرك كله يمكن انت كمان تفيده درس لعمره يمكن يعني تخدمه خدمه كبيره قوي وتعرفه بربنا يمكن اذا كان انسان متالم أو مسكين أو فقير أو وحيد تعزيه وتشجعه فتبقى خدت رصيد في السماء على حسابه مفيش شخص بيعدي علينا صدفة إذا كنا بنفكر إن الناس دي يعني بتخبط فينا عمال على بطال كل يوم يبقى أنت لسه ما فهمتش ربنا مفيش حاجة صدفة ولا التوقيت غلط ولا المكان غلط ولا الساعة غلط ده كل حاجة محسوبة بظبطة شديدة لأن إلهنا اسمه إيه؟ ضابط الكل ضابط المكان والزمان والظروف وكل حاجة في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل يبقى دي حصل عارفين لو حصلت بعد سنتين كانت بقى تتفرجوا على الشعب ده مليان مشاكل وحروب إنما هي حصلت بدري ففي الشهر الثالث بعد الخروج يبقى احنا لسه في الأول بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل قربوا للجبل اللي زمان قبل ما تبتدي القصة بقى بتاعت فرعون كلها كان شاف فيه العليقة وربنا قال له ايه تنزل بقى وهبعتك لشعبي وتجيبهم وتيجي فنزل بعد اللقاء الأولاني ده ونزل لفرعون وابتدى يقول له ربنا بيقول اطلق شعبي فوصلوا أخيرا لمقابل الجبل اللي على حسه كان اللقاء أو بسببه كان الخروج أما موسى فصعد إلى الله موسى ده بقى زي الطفل الصغير أول ما وصل الجبل ساب الناس وجري على أبوه مشتاق له وفرحان بيه ده الجبل اللي إيه من شهور كان فيه الكلام والاتفاق وزي اللي عاوز يقول له أهو جيت اهو جيت وجبت لك عيالك نجحت كل التخطيطات بتاعتك يا رب انا ما كنتش مصدقك وما كنتش شايف نفسي انفع خلصنا على فرعون والضربات وعدينا البحر وبقى المن بينزل كل يوم والميه ماشيه ورانا طالعه من الصخره حتى عماليق غلبناها اديني جيت لك اهو فزي اللي موسى رايح فرحان قوي يقدم تقرير لربنا عن الثلاث شهور اللي فاتوا أو ما قبلها كمان من الصراع اللي كان مع فرعون أما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا أول ما جاله بقى ربنا حب يبارك له على تعبه الفترة اللي فاتت ويطمنه على اللي جاي ما احنا لسه في أول المشوار ناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل اسمهم بيت يعقوب أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين يعني ما تنسوش اللي حصل ليه؟ افتكروا أن إلهكم قوي وافتكروا أنه لما بيوعد لازم ينفذ وافتكروا أن ما فيش إنسان ولا جيش ولا كيان ما في الدنيا يقدر يقف قصاد ربنا وافتكروا أن بسبب عندهم وكبريائهم حصل لهم اللي حصل لهم فأنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين هي رسالة مختصرة بس جواها شغل كتير شفت حصل ايه دي بتفكرنا لما راحوا للمسيح قالوا له شفت يا رب حصل ايه ده بيلاطس موت ناس خلط دمهم بذبايحهم قال لهم أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطية من الساكنين في أورشليم قال لا أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون فهنا ربنا بيقول أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين خافوا وثقوا تأكدوا آمنوا تمسكوا كل ده معاني متضمنة في كلمة أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه كلمة بقى مفاجأة جميلة قوي قال لهم على فكرة اللي انتوا بقى ما كنتوش شايفينه بقى ده أنا كنت شايلكوا شيل على أجنحة نسور 600 ألف عيلة يا رب قال لهم مالا ما أنا عندي نسور كتير كنت شايلكوا شيل انتوا اتخضيتوا بس من المنظر والبحر والجيش والفراعنة إنما المنظر عندي كان مختلف المنظر من فوق مختلف كان في نسور شايلاكم وما كانش في حاجة ممكن تمسكم ونكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجدكم كما إلى أبدا ناخد آية واحدة أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه قولوا معايا أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم كمان مرة أنا حملتكم على أجنحة النسور وجاءت بكم تفضلوا نصلي